عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح حالي وأحوالكم اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طيب قلوبنا اللهم رطب قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تثبت على الإيمان قلوبنا اللهم إنا نسألك أن ترضي قلوبنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ثم اسمحوا لي إخوتي أن أتوجه إلى إخوتي في غزة لأتساءل كيف حالكم الآن أسأل الله أن يربط على قلوبكم وأن يثبتكم على الإيمان وأن ينجيكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إخوتي في غزة أسأل الله جل جلاله ولجميع المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اربط على قلوبهم اللهم أنزل على قلوبهم برد السكينة والرضا اللهم إنا نسألك أن تجعل عملهم كله لوجهك خالصا أن تجعله كله صالحا ولوجهك خالصا وأن تتقبل منهم جهدهم وجهادهم اللهم إنا نسألك أن تتم عليهم العافية نسألك اللهم لهم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم أتم عليهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم اللهم ارعى أراملهم واكفل أيتامهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم نجهم من أذى عدوهم اللهم وانتقم من اليهود المجرمين ومن الشيوعيين الظالمين ومن الملحدين الكافرين اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين اللهم أنزل بهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم ابطش بهم أنزل عليهم صواعق السماء زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم بددهم بددا ولا تبق منهم أحدا آمين آمين آمين وإذا كن- كنا أيها الإخوة ما زلنا في غزة المأساة والقضية وماذا بعد المأساة مأساة غدر اليهود وفجور اليهود فقد كان غزوهم فجورا فجور عجيب في البطش والأذى والتنكيل والانتقام وهذا ما يدل على أن قلوبهم امتلأت غيظا من المسلمين لذلك قلت في القضية بعد المأساة أن القضية ليست قضية غزة وإنما القضية قضية اليهود والمسلمين المسلمين واليهود أن قضية إسلام ويهود فهم يتحركون غيظا من الإسلام ومن المسلمين ولذلك بطشهم بنموذج وليس آه، قصدهم شيء الشاهد ما أريد سوقه أن هذه القضية وأريد أن أؤكد عليه دوما أن القضية قضية القدس وبيت المقدس وفلسطين ككل وإخراج اليهود من أرض العرب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن القضية ليست قضية الفلسطينيين وإنما قضية المسلمين فكل مسلم من حيث كونه مسلما له دور في هذه القضية في إزاحة اليهود وطردهم وإخراجهم ولكن كيف اللي هي وماذا بعده وماذا بعد بعد القضية صارت الآن قضيتك أنت و- وصارت القضية مسؤوليتك أنت ابتداء من نفسك وإعداد الأمة ككل إعداد الأمة ككل لمواجهة هذا العدو إن إن غدر اليهود وكيد اليهود لن يتوقف اللهم إنا نسألك أن تنكل بهم اللهم إنا نستعيذ بك من شرهم ومن أذاهم اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا يا رب أقول أن القضية عادت لتكون في ملعبك ومسؤولية كل مسلم من حيث كونه مسلما إخراج اليهود من فلسطين كيف من كيد اليهود ومكر اليهود أنهم آه، يلعبون في الداخل وأرى والله أعلم أن لعبهم في الداخل على ثلاثة أنحاء في هذه الأيام من طريق المخدرات ومن طريق فتنة النساء والشهوات والفجور ومن طريق تضييع أديان المسلمين هذه محاور ثلاثة يلعب عليها اليهود الأول في المخدرات والمخدرات إنما تبدأ بسيجارة اوعى تظن أن المخدرات تبدأ بشمة لا المخدرات تبدأ بسيجارة فشيشة بقت موضة فجوزة حتة حشيشة صغننة فهيروين وكوكايين قد تبدأ بعد السيجارة ببرشامة أو بدواء كحة أو ببق خمرة أو وكل الناس عارفة كل السكك وصارت الآن هذه المعصية مع شديد الأسف سهلة وكلنا لا ينسى لا أريد أن أخوض في تجارب التاريخ حرب الأفيون وأن اليهود هم أصحاب هذا الفكر تغيب الأمة عن الوعي أن يكون شباب الأمة وده الكلام اللي أنا قلته أمس أن يكون شباب الأمة حين تحتاجهم الأمة مغيبين لا يعلمون شيئا إنما تعال انظر اليوم للمدمن اللهم عاف كل مبتلى اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف المدمنين من المسلمين اللهم اشف المدمنين من المسلمين اللهم تب عليهم اللهم اصلحهم اللهم عافهم اللهم بغض اليهم المعصيه وحبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم تنظر الى المدمن النهارده انسان مدمر مدمر عقله مدمر وصحته مدمره وتركيزه مدمر وفلوسه مدمره فلذلك هذا الخط ينبغي ان نقف ونحافظ على اولادنا كتير رددت هذه الجمله ان بعض الامراض لا يصلح فيها العلاج وانما يكون تكون الوقايه هي العلاج تكون الوقايه هي العلاج امراض خطيره منها الادمان ان في الادمان الوقايه هي العلاج ان تقي اولادك تقي نفسك ان تقع في هذا الشر وقلنا وسد الباب من بعيد لا تقربوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تبقى هذه الخمر في جانب وانت في جانب تاني لذلك أقول أن ينبغي أن نحافظ على أولادنا نحافظ على أنفسنا ابتداء من بعيد من الدخان ألا نجالس المدخنين ولا نشم رائحتهم هذا الباب ينبغي أن يكون هو من باب نصرة المسلمين على اليهود من باب انتصار المسلمين على اليهود هذه الأولى ثانيا الفجور والشهوات عياذا بالله لا شك أن لعبة النساء أيضا لعبة اليهود واللي يقرأ بروتوكولات حكماء صهيون يشوف إزاي يستعملوا النساء والأموال في إفساد الناس في إفساد الناس عموما فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحترز من هذه الشهوة الخطيرة أيضا وأن وكما قال ربنا عز وجل في الخمر فاجتنبوه قال في الزنا ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا وعصمة شبابنا في تربية بناتنا هي دي القضية أن الذي يسبب هذه الفتنة تبرج النساء فجور النساء وأنا قلت أن لعبة اليهود القذرة في هذه الأيام أن البنات كانت تفجر بعد أن تمر من عقد العشرين سبعة وعشرين ثلاثين تبدأ تعرف إنها تغلط النهاردة البنات في تانية إعدادي 13 و14 و15 سنة دب إليهن الفجور عياذا بالله فلذلك ينبغي علينا أن نحافظ على بناتنا دي البداية ونحافظ على أولادنا وكثيرا ما أقول أن البنات يفسدن البنات ما تأمنش قوي أن بنتك يبقى لها أصحاب كم نطالب ونأمر وننصح ونوجه حجم علاقاتك حجم معارفك حجم ارتباطاتك حجم شؤونك وهمومك حجم شهواتك حجم اختلاطك بالناس كذلك يعني إذا قالت لابنتي صاحبتي ولا ملناش أصحاب صاحبتك أختك شقيقتك يعني هذه هي لأن الأمر بقى خطر وصار الناس قد يظهرون أمامك بوجه ومن خلفك بوجه آخر وكم من مصائب ارتكبت في حيز النساء وبين النساء فالشاهد إننا بحاجة أن نربي المحصنات الغافلات الغافلات الغافلة التي لا تعرف شيئا في الدنيا قولي طب ما دي مش هتنفع تعيش في الحياة لا الطيبات للطيبين سنجد الطيبين الذين يرضون بهؤلاء الطيبات الذين يبحثون عن هؤلاء الطيبات الغافلة المحصنة غافلة ما تعرفش حاجة سنجد حتما ولكن ليبدأ هذا المجتمع الطاهر النظيف ولذلك حين تكلمت عن مقاطعة الفكر الغربي أن المقاطعة هي الواجب الشرعي اليوم أن نقاطع هؤلاء الغربيين بكل أشكال المقاطعة نقاطع سلعهم ونقاطع ملابسهم ونقاطع طعامهم ونقاطع طريقة تفكيرهم نقاطع طريقة معيشتهم أن يكون لنا هويتنا ويكون لنا أصولنا التي نرجع إليها ونعتمد عليها ونباشر حياتنا بها في حياتنا سعى الرسول صلى الله عليه وسلم حين أتى المدينة فوجدهما يلعبون في, في يومين قال قد أبدلنا الله خيرا منها وفي الحديث الآخر لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ففي ديننا فسحة فسحة ما نقولش بديل بقى أصل لكل شيء مش البديل الإسلامي الإسلام هو الأصل لكونك رجلا مسلما فالأصل أن تكون على منهج الإسلام وهذه وهذا الذي تراه اليوم الإسلام ستجد فيه أصل القضية أصل هذه الفسحة أصل هذه السعة لأن الإسلام هو دين التيسير للتعسير دينه, دينه الإقبال على الله عز وجل بيسر وسهولة لا بعنت الشاهد تحتاج إلى تربية بناتنا على مبادئ الإسلام على ملابس يرضاها الله ورسوله على فكر وعقلية ومنهج وكثيرا ما أقول أن بعض الناس يحس حين يلزم ابنته بالنقاب أنه يكرهها على شيء لا تحبه ويقول لا لما تقتنع لا لما تلبسه براحتها احسن تقلعه تاني الكلام كده غلط بل يجب على الرجل أن يلزم ابنته بالنقاب وإن كرهت وزوجته كذلك لماذا؟ يقول هذا أمر الله علي وعليك ده أوامر ربنا مش أنا أنا مش بلبسك عشان بخونك ولا بلبسك عشان خايف منك ولا بلبسك عشان مزاجي ولا رغبتي ولا بلبسك غيرة ده بلبسك لأن ربنا أمر بكده دي أوامر ربنا وبذلك ما يبقاش القضية انك حاسس او هي حاسة عشان ابويا هو متدين بيعمل فيا كده لا مش عشان انا ده ربنا وتنتهي قضية تقتنع وتنتهي قضية براحتها وخطوة خطوة انتهت ده أوامر واجبة التنفيذ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما فيش اختيار عند الأوامر ولكن كما قال ربنا جل جلاله عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فالأمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء وهل يستخف إلا بالقوم الفاسقين هذا الاستخفاف نتيجة الفسق ولو لم يكونوا فسقة لا يستطيع أحد أن يستخف بهم لا يستطيع أحد والأمر الثالث تضييع أديان المسلمين قال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا اليهود عليهم لعنة الله لا يدعون إلى دينهم ولا يرضون أن يدخل أحد في اليهودية يعني مش بيدعو إلى الدين اليهودي لا ما بيحصلش أمال هم عايزين إيه أن يخرج الناس من دينه ولا يدخلون في أي دين هم لا يريدون أن يدخل الناس في اليهودية مش عايزين هم مش عايزين كده هم يعتبرون أنفسهم انهم خلاصة الدم شعب الله المختار فمحدش يستاهل انه يبقى يهودي من وجهة نظرهم لذلك هم يسمون كل الامم امية قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فهم يرون أن الإنسان آه، آه، لا يستحق أن يدخل في اليهودية مش كل الناس تستاهل دي وجهة نظرهم شاهد إيه ولكن يحاولون أن يزحزحوا المسلمين عن دينهم إزاي أولا بالطعن في الثوابت هم يريدون أن يشوهوا معالم الدين فيطعنون في ثوابت الدين منها الطعن في العلماء منها الطعن في العقائد منها الطعن في أنواع العبادات منها الطعن إيجاد الطابور الخامس الذي يزلزل الثوابت يزلزل الثوابت إن يبدأوا يتكلموا عن القضاء والقدر يبدأوا يتكلموا يعني زي ما قلت لما قلنا في الفجور المرة اللي فاتت تلاقي تبني قضية ختان الإناث وتبني قضية تأخير سن الزواج وتبني قضية لزيادة الفجور تبني قضية الاختلاط في المدارس وفي غيرها وفي الأسواق تبني قضية تعليم الأولاد الفجور من صغرهم بالتربية الجنسية كما يقولون وذكر هذا الكلام في الكتب والمدارس والمناهج كل ده مناهج ماشية بتتوغل لت... لزيادة الفجور لتفجير الفجور واستعير تعبير صحفي في إحدى الجرائد أو هي صحفية في إحدى الجرائد اسمها الانفجار الجنسي انف... في انفجار اليومين دول وانا لا احب هذا التعبير اللي هو كلمه جنس وغيره وانما انفجار نسميه انفجار شهواني كل الناس بتتكلم في الموضوع وصارت كل النكت تدور حوالين هذا هذه الشهوة وصار كل المكالمات تدور حول الشهوة والتلفزيون والراديو وال والنت وال و و كله بيدور والأغاني والأفلام والمسرحيات حوالين التعري والكلام في الشهوة عياذا بالله هذا الفجور انفجار الفجور بيستدعي المخدرات ويتسبب في الخروج من الدين هو خط واحد وسياسة واحدة لذلك إذا أردنا أن ننتصر نصرا حقيقيا بإخراج اليهود تماما من أرض العرب فإننا نحتاج أن ننتصر أولا في داخلنا على هذه الآفات مش عايزين يبقى الكلام خطاب للناس وكلنا نكلم الناس احنا عايزين نكلم أنفسنا في البداية ان كل انسان مننا ينتصر على نفسه في البدايه في هذه القضايا ان يصلح نفسه ويصلح بيته كنت في السيره بتكلم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ابتنى في الاسلام بيته البيت المسلم صوره البيت من الداخل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته السيده خديجه ام المؤمنين رضي الله عنها الطيبه الملهمة الطيعة اللينة الصابرة المجاهدة دي صورة ونموذج الزوجة ثم بناته الأربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أيضا الأربعة كيف عاش هؤلاء البنات مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم كيف عشنا في بداية الدعوة أن أباهن يدعو إلى شيء لا يعرفه أحد في العالم أول بيت صلى أول بيت صلى صلى لله وأقيمت فيه الصلاة وركع وسجد فيه لله لذلك عايزك تبدأ بنفسك وبيتك زوجتك وولادك أن يكونوا على قناعة وأن تظل هذه القضية حاضرة في حياتنا بصفة مستمرة إخراج اليهود من فلسطين أن تظل هذه القضية حاضرة وأنا لا أريد أن أزيد في إطالة الأمر لأدخل في المدارج ولكن لابد لنا لقاء آخر نستكمل فيه كيف تكون هذه القضية حاضرة كمنهج عملي بعد الرجل والبيت الزوجة والأولاد يبدأ الأمر يتوسع وأنذر عشيرتك الأقربين الأقارب زي ما قلنا الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة كيف يعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام في حياتنا في الواقع إخوتي في الله تعالوا لنرجع مرة أخرى إلى المدارج يعرف قدر المدارج إلا من درج مدارج السالكين أنا أسميه قصة الحياة حياة القلب كيف يعيش القلب ويتنقل في هذه المنازل والمدارس وكم أتشوق أو أتحرق شوقا أن ننتقل في المنازل عايزين نوصل إلى منزلة الشوق عايزين نوصل إلى منزلة المحبة لا ده احنا عايزين نوصل إلى منزلة العطش عشان تعيشي الحياة لكن القضية ان مش هدفنا ان احنا نكروت الموضوع او نخلص الكتاب وانما هدفنا ان نسير الى الله وان نفهم دين هي دي القضية نفهم دين آه عشان كده مسمي حلقة الليلة كيف نفهم في المآسي والمشاكل تحس ان الناس مش فاهمة دين لذلك بنقول الفهم العميق والاتصال الوثيق والتفريق الدقيق في المسائل هي دي سبل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى الفهم العميق أنا دايما أقول لولادي إن إحنا عايزين نفهم دين مش نتعلم نفهم في الفقه نفهم فقه مش نحفظ فقه وندرس فقه ونتعلم فقه وندرس فقه ون... ونفتي نفهم دين في العقيدة عايزين نفهم عقيدة نفهمها نشربها نفهم آفاق الدين مش القضية ان احنا نتعلم عقيدة عشان نكفر ونبدع او نرد ونجادل مرة تانية اقول محتاجين نفهم دين لذلك هذه المدارج عشان نفهم نفهم ازاي نوصل لربنا ما زال الناس يظنون انها قضية وعظ وتذكير و... وممكن يعيش من غيرها ما فيش مشكلة هو حر لكن القضية اكبر مما تتصور في فهم الدين بدأنا بمنزلة اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين عرفنا أنها ثلاث مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة لحظ القلب كأن القلب له لحظ بيلاحظ ملحظ ملحوظة بالعين القلب له عين لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ لمعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها بعد هذه الدرجة لحظ القلب إلى النعمة تأتي الدرجة الثانية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها ثم الدرجة الثالثة من درجات اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام معرفة الزيادة والنقصان من الأيام هي دي الحياة اللي ابن القيم عليه رحمة الله بيقول فيها ثم إن من أعلى مراتب اليقظة معرفة الزي... الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من تضييعها والنظر الى الظن بها انا عايزك تحفظ الكلمات دي واحدة واحدة عشان تعملها حاجة حاجة يبقى اول حاجة اكتب كده التنصل يعني انت راجل قاعد في بيتكم مفيش في بيتكم ورقة وقلم هات يا عم ورقة وقلم هات يا ستي ورقة وقلم هات يا ابني ورقة وقلم ما تقولهاش ناوليني قوم هات ورقة وقلم يبقى عشان تعيش حياتك الإيمانية أول حاجة التنصل من تضييعها اتنين الظن بها وتحت كلمة الظن اكتب ثلاث حاجات نمرة واحد تدارك فائتها اتنين تعمير باقيها ثلاثة الحفاظ وعدم التفريط فيما بقي منه هات من الأول نمرة واحد التنصل من تضييعها والتنصل احنا عايزين نتعلم يا, يا إخواني يا أحبتي في الله عايزين نتعلم قضية التنصل دي التنصل آه عارف زي ايه لما ابنك الصغير ولما تحس انه صغير تحس انه صغير ازاي لما يعمل حاجة غلط يقوم يجي تقول له انت كسرت الكوباية دي يقول لك انا هو انا اللي كسرتها يبقى ما كانش قصدي هو انا يعني ينفع اكسر الكوباية ده حتى ما ينفعش غلط غلط غلطان ما بفهمش انا لو كنت بفهم ما كنتش كسرتها لانها كوبايتي أو ده التنصل هو تنصل من الفعل وإن كان مقر إنه عمله تعرف تعمل كده مع ربنا إنك تذنب وتقول له يا رب مش قصدي حمار ما بفهمش هو لو كان لو لو كان الإنسان بيفهم يعصيك يا رب لو الإنسان يعرف مصلحته يعني يأذي نفسه لو يا رب معلي انا غلطت لو كنت بفهم ما كنتش عملت كده ولو ما قلتهاش النهارده هتقولها بكره وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد هو ده التنصل طب تعالى بقى شوف التنصل من تضييع الاوقات يجي ازاي بعد ما اديتك بس اشاره اشاره صغنونه قوي قوي قوي للتنصل من الذنب وده هيجي معانا في التوبه لابد من التنصل من الذنب ف التنصل بقى من تضييع الاوقات ان الانسان يفاجئ ان عمره بقى كذا لا لا لا يفاجئ النهارده ان شهر المحرم خلص فيقعد كده في وقفه مع ربنا يقول لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون بقى شهر محرم خلاص قرب يخلص ولا صمنا ولا قاعدين بس مشغولين وعاملين مشاكل وكلام يا رب اعذرنا يا رب سامحنا غلط اللي اتعمل ده غلط التنصل من تضييعها انا مش عارف ضاعت ازاي مش عارف الايام فلتت مني ازاي مش عارف الجمعه ديك جرت بعضها ازاي كأنك أنت مش أنت اللي ضيعتها وإنما ضاعت منك فلتت منك تقول له كده يا رب أنا مش قصدي ولا ولا كنت أقدر أضيعها ده أنا اللي محتاجها يعني طب هضيعها ليه؟ هضيعها ليه؟ سامحني يا رب أنا غلطت مش هعمل كده تاني آخر مرة راجع نفسك بالراحة يبقى نمرة واحد التنصل من تضييعها اتنين النظر إلى الظن بها عارف الظن لما يبقى واحد ضنين ضنين يعني بخيل بخيل أن تبخل بأوقاتك أن تبخل بأنفاسك أن تبخل تبقى بخيل جدا بوقتك اللي يقول لك عايز أقعد معاك ساعة تقول له ساعة ساعة هو العمر فيه ساعة ساعة نجيب ساعة منين قول دقيقتين ثلاثة خمس دقايق الظن بها مش أحد السلف قال له قف أكلمك قال أمسك الشمس طب وقف الوقت وأنا أكلمك ما تخليش الوقت يعدي قال له قف أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة مفيش وقت صارت كلمة مفيش وقت النهاردة كثيرة على ألسنة الناس وهم يضيعون الوقت مفيش وقت وهم بيضيعوا الوقت لأن تضييع الوقت استعماله فيما لا ينفع هو ده تضييعه لكن لو الوقت استعمل في المفيد بالقدر المفيد كان نفع عشان كده أنا قلت إنك أنت محتاج تجيب ورقة وت... وتقسم الورقة دي 96 جزء اه، تم- 24 في 4 في 96 هتقسم الورقة دي في 96 جزء ستة- 96 مربع يبدأ من الساعة 5 قبل الفجر بتلت ساعة وينتهي الساعة 5 في اليوم الثاني المربع الأولاني أول ربع ساعة اللي هو من خمسة لخمسة وربع ركعتين قبل الفجر خمس دقايق الاستعداد للنزول إلى الصلاة وضوء واللبس الخمس دقايق اللي فاضلين دول يبقى الربع ساعة الثاني الوضوء والملابس والخروج من المنزل والوصول إلى المسجد ترديد الأذان ربع ساعة اللي بعد منه صلاة ركعتين سنة الفجر والدعاء بين الأذان والإقامة ربع ساعة اللي بعد منه قسم الورق اربع لأن احنا بنقول إن أحسن حاجة للمحافظة على الوقت أن تقسمه إلى أجزاء صغيرة ما تعملش 24 ساعة 24 خانة الساعة هتضيع اربع عشان لو ضاع ربع يبقى الخسارة مستدركة بسيطة وحاسب نفسك كل يوم بعد مضي ال 24 ساعة نفذت نسبة نجاح كم في المية من الجدول اللي انت حاطه ممكن يكون أول يوم نسبة النجاح 20% مفيش مشكلة نفذت 20% فقط من الجدول والباقي ضاع التنصل بقى والله ما انا عارف هو ضاع ازاي هو ده التنصل ها معلش نبدا تاني يوم نسبة تنفيذ الجدول 40% 50% 60 بعدها 20 80 35 75 بس تعيش حياتك في الاجتهاد في تطبيق الجدول في تنفيذ الاربع ربع بربع ونحاسب انفسنا على الربع الربع ده انا عملته طلع صح وده صح اه ده ضاع وده ضاع وده ضاع ايه ده اربع تربع ضاع وساعه لابد من هذه المحاسبه الدقيقه ومن التنفيذ الدقيق هو ده الظن الظن اللي ابن القيم بيقول لتدارك فائتها آه لو ان اتنين طالعين سلم طلعوا مع بعض الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وصلوا للدرجة رقم عشرة وهم طالعين سلم من 100 درجة طلعوا الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والعشرة بدأ واحد يطلع الدرجة ال 11 والتاني ينزل لتسعة 12 ينزل لثمانية 13 ينزل لسبعة شوف الفرق بقى قد ايه بينه وبين بعض بقى ستة ده احنا ما قلناش ان هو اتكعبل ووقع ونزل لصفر ده واحد وده 11 يبقى محتاج يعمل ايه مش ان هو يطلع درجة درجة ده محتاج يقزح مش عارف يقزح دي تمشي عندكم لغويا ولا ما تمشيش لكن نسميها بالفصحى محتاج طفرة في حياته طفرة إيمانية دي اللي احنا بنقول دايما في طريق السير إلى الله تراجعها في كتاب أصول الوصول أو في أسرار المحبين حصول طفرة إيمانية في حياتك كل فترة لأن اللي وقع في بير بئر الغفلة بئر المعصية مش هينفع ان يطلع يتشبث ده محتاج قفزة قفزة يطلع بره من البير ده محتاج ينط فكذلك اللي صاحبه سبقه بعشرة ما انا لو طلعت درجة هيبقى هو 11 هتفضل العشرة طلعت درجتين ما هو برضه لسه انا اتنين وهو 11 تسعة ده انا محتاج اقفز ستة عشان الحقه قفزة الطفرات الإيمانية دي محتاجة تفرغ تام لله لتستجلب محبته انك تفضل ربنا شوية افضاله وقرب منه وتوسل إليه واستعن بيه أن يأخذ بيدك لتحصل هذه الطفرة الطفرة الإيمانية في الحياة القفزة وإلا التدارك الفائت ما هو أنت بتتداركه في وقت فيه واجب آخر عشان كده بقول إن التنصل من تضييعها بدل أن تندم على فواتها لأن الندم على فواتها بتضيع وقت وأنا عامل الجدول بتاعي ربع فات الربع الاولاني وما عملتش فيه حاجه لو قعدت افكر في الربع الثاني ان انا اعمل الاولانيه هيضيع الثاني وما عملتش حاجه وهيضيع الثالث وانا بستدرك الاولاني لا عشان كده لازم يستقيم فكرك مش بنقول بقى اهو الفهم العميق التفكير الدقيق الاتصال الوثيق ان انا لازم اللي فاتتني خلاص فاتت وانشغل بالتانية حريصا على ألا تفوت فلو اختصرت التانية واستدركت التالتة مع التانية في وقت التانية يبقى كده قدرت تقفز القفزة دي الطفرة في حياتك انك تعمل حاجات كان صعب في حياتك انك تعملها او مش طبيعتك انك دايما تعملها زي ما قلت كده انك تختم القرآن في ليلة ما بنقولش ان دي تبقى سنة حياتك لا وانما مرة تعمل لك قفزة طفرة انك تختم القرآن في ثلاث ايام ما تزعلش على السنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من ثلاث اختموا في ثلاث أيام عشر أجزاء كل يوم تصلي بيهم الثمان ركعات طفرة إنك أنت تصلي لك في يوم 300 ركعة يبقى يوم الصلاة طفرة إنك تستغفر لك في يوم مئة ألف مرة طفره انك انت تتصدق باكثر مالك هيجي لك غيره ما تخافش بس تبقى مره طفره في حياتك في حاجه تعمل كده تالق تتالق مره في حياتك الايمانيه مع الله سبحانه وتعالى لاستدراك الفائت ما هو فات كتير والكتير اللي فات ده زي ما بنقول لا سبيل الى استدراكه لان استدراكه في هذا الوقت تضييع واجب الوقت ما هو الوقت ده في واجب تاني في شغل تاني فالطفرة بتلم اللي فات واللي جاي بتجيب القديم والجديد يبقى نمرة واحد التنصل من تضييعها اتنين الظن النظر إلى الظن بها بتعمير باستدراك فائتها استدراك الفائت وتعمير باقيها تعمير باقيها تنفع مفعول به وتنفع مضاف إليه ماشي ت- تعمير باقيها ان احنا نعمر بقية الايام بقى بقية الاوقات اللي فاضلة اصل انت مش عارف فاضل لك قد ايه فاضل لي قد ايه فاضل لي 10 دقايق انت مش عارف فاضل لك قد ايه وقت هتموت امتى لو مت دلوقتي وجه ربنا يحاسبك لو مت دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يحاسبك على العمر اللي انت عشته 30 سنة هل أعمالك تتناسب مع عمر 30 سنة دايما نقول ان سيدنا سعد بن معاذ مات وعمره 35 سنة كان مدة إسلامه سبع سنين سبع سنين كيف ماذا صنع سعد بن معاذ في سبع سنين ليهتز له عرش الرحمن تقدر تقول لي ماذا صنع سعد بن معاذ في خلال سبع سنين في أن يحضره يشيعه سبعون ألف ملك يا ترى سبع سنين من عمرك فاتوا احسب لي آخر سبع سنين ايه العمل البطولي اللي عملته في حياتك يرفع شأنك عند الله قول لي موقف بطولي واحد مع ربنا موقف إيثار لله سبع سنين من حياتك عدوا قول لي يا عم عملت فيهم ايه السبع سنين اتجوزت طب الحمد لله ده اكرام من عند ربنا انه جوزك عملت ايه بنعم ربنا هي دي استدراك الفائت احنا دايما نقول ان الصحابه سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه كان متربي في وسط مشركين عشان ما حدش يتعلل ويقول احنا ما تربيناش صح طب ما هو الرجل اسلم وعنده 28 سنه زي ما انت التزمت وانت عندك مش عارف كام سنه لذلك بقول لك ما ت- ما تبحثش عن آه، المنهج او المنطق التبريري ما بحبش اللي بيقعد يوجد مبررات للفشل الإنسان اللي تحت إبطه دائما قائمة طويلة بالمبررات ما حفظتش القرآن ليه عشان أنا عندي الحفظ صعب ما بتصليش ليه أصلا أنا بسرح في الصلاة ما بتعملها عشان أنا محضر على طول أجوبة لكل الاتهامات لا اتهم نفسك وأصلح حالك ولا تبحث عن المبررات وإنما انكسر وذل واستغفر آه، تقرب إلى الله واستعن به واستدرك ما فاتك لابد من استدراك الفائت استدرك اللي فات إذا كان إنسان عايز يستدرك اللي فات يبقى لازم من تعمير باقيها ألاقي الشوية اللي فاضلين دول من الوقت أملاهم بقى أعمرهم أخليهم مشحونين شغل زي ما قلنا كده ربع ساعة بربع ساعة اعمل حسابك إن ربع ساعة تقرأ في جزء قرآن كان زمان عندنا مشروع اسمه كتاب كتاب صغير ماذا تفعل في عشر دقائق وكنت قلت في أكثر من درس إن بين إيدينا كتاب ماذا تفعل في عشر دقائق وفوجئت إنه فعلا في نفس اللحظة نزل كتاب لأحد المشايخ السعوديين ربنا يكرمه آه، الشيخ عبد الملك القاسم كتاب بعنوان ماذا تفعل في عشر دقائق فمات كتابي الحمد لله ولم يخرج للنور الشاهد ايه انه فعلا ماذا تفعل في عشر دقائق هخليه دلوقتي ماذا تفعل في ربع ساعة ماذا تفعل في ربع ساعة تستطيع تقرأ جزء قرآن في ربع ساعة جزء 16 صفحة من المصحف في ربع ساعة ماذا تفعل في- في ربع ساعة تستطيع أن تستغفر الله ألف مرة في ربع ساعة يعني أستغفر الله ألف مرة في ربع ساعة الحمد لله ألف مرة في ربع ساعة سبحان الله ألف مرة في ربع ساعة الصلاة على النبي ألف مرة في تلت ساعة في تلت ساعة الشاهد إيه آه، الصلاة على النبي اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ربع س- في تلت ساعة ألف مرة ربع ساعة تقدر تصل رحمك ربع ساعة تقدر تبر والديك ربع ساعة تقدر تنام ربع ساعة قيلولة تعينك على قيام الليل ربع ساعة ده أنا بفضل أتألف في السرير ساعة ما أنت بتفضل تتألف في السرير ساعة عشان بتدخل وأنت مش عايز تنام ما تدخلش السرير غير لما تبقى خلاص مش قادر تفتح عينيك تدخل السرير تنام ربع ساعة أحيانا ربع ساعة الله يرحمه أحد مشايخنا الكبار الله يرحمه رحمة واسعة أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويملأ قبره نورا الله يرحمه رحمة واسعة يقول لي أنه كان في محنة يقول كنا في هذه المحنة يقفون طول النهار في طابور طول النهار ثم ندخل آه، ل- ل- لمكان النوم يقول فأجلس يقعد مربع لأنه ما كانش في مجال أنه ي- ي- ينام ما فيش مكان يقول اقعد مربع ويحط كوعه على ركبته ودماغه على ايده يقول تلت ساعة 20 دقيقة وأم واقف قيام بقية الليل والله حكاها لي بنفسه عليه رحمة الله أسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في الشهداء الشاهد إيه إن هو لو إنه مات على فراشه يعني الشاهد إيه إنه اللي تلت ساعة ويفضل صاحي بقيه ال 24 ساعه اه ازاي ربنا ليس بحولك وقوتك دايما اقول اذا كنت تتعامل بحولك وقوتك فانت تحتاج الى 8 ساعات نوم اما اذا كنت تستعين بحول الله وقوته فلا تحتاج لا تحتاج لشيء من الأسباب مطلقا تأخذ بالأسباب آه لكن مسبب الأسباب قد يغنيك عن الأسباب قادر ولا هتقولي لا قادر سبحانه وتعالى فالشاهد إيه إن تعمير باقيها أن أعمر باقيها املى بقى حياتك املى حياتك بحب ربنا املى حياتك بعبادة ربنا وملء الحياة بالعمل والمشاغل الإيمانية عصمة نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ملء الحياة بالإيمانيات عصمة من الوساوس ما سئل أحد السلف عن الوساوس قال هذا مرض إنما يعرض للفراغ الفاضي هو اللي يوسوس لكن اللي مشغول يوسوس إزاي وهو مشغول عصمة من الخواطر الرديئة عصمة من أحلام اليقظة لما تملى الوقت بالشغل قاعد تقرا جزء قران تستغفر ألف تصلي ركعتين نسينا نقول ان في ربع ساعه ممكن تصلي 11 ركعه يا راجل اه والله ممكن تصلي 11 ركعه في خلال ربع ساعه ايه ده امال إيه انت بتقول لنا صلوا بالبقره ولا عمران انا قلت كده عمري انا بقول كسر ما استطعت من الركعات صلي كتير جدا واسجد واقترب ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة إيه ده يعني معنى كده بتقول لنا ما تطولوش لا ده أنا بقول لكل حال أو لكل مقام حالا إذا كان حالك إنك تطول طول صلي الركعة بجزئين بخمس أجزاء الرسول صلى ركعة بخمسة أجزاء و... وربع ولا وربعين صلي بخمس أجزاء وإذا كان الحال قام بآية واحدة يرددها صلي عليه صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لك أنت العزيز الحكيم ليلة بحالها بآية واحدة بآية واحدة يركع بها ويسجد بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشاهد إيه يا إخوة الشاهد أن أنا بحبكم في الله تعمير باقية إن إحنا عايزين نعمر أوقاتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى وما عرفناش دلوقتي كيف نفهم وفات الوقت وانقضى وقتنا الليل محتاجين فعلا كنا نتكلم عن كيف نفهم فمعلش خلوها للمرة الجاية بس استفدنا الليلة بوضوح تام نمرة واحد إن حرب اليهود لم تنتهي وإن تحرير فلسطين كاملة وإخراج اليهود منها ده مطلب شرعي واجب على كل المسلمين كل مسلم من حيث كونه مسلما ينبغي أن يعمل أن يعمل على هذا نمرة ثلاثة استفدنا مسألة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فهمنا يعني إيه التنصل فهمنا يعني إيه الظن فهمنا يعني إيه استدراك الفائت فهمنا يعني إيه تعمير الباقي أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله